أهلا بيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست سمارت دانس طريقك المختصر للنجاح موضوعنا النهاردة هو موضوع خفيف ولذيذ لكن أهميته كبيرة جدا ألا وهو السيرة الذاتية أو سي في ورقة صغيرة جدا عادة ما بتبقاش على أولى اهتماماتنا المهنية مع إن نفس الورقة دي ممكن تفتح لنا أبواب ومسارات لا نتخيلها هي عاملة زي مفتاح لو انت دايما بتهتم بيه وتلمعه وتجدده هيشتغل معاك كويس قوي اهملته وما بقاش يشتغل كويس ما تندهش بعد كده لما تلاقي الابواب متقفله في وشك نبتدي يلا بينا اولا ايه هي السي في السي في هي اختصار لكلمه curriculum vitae ودي كلمة لاتينية ترجمتها للإنجليزي تعني the course of life وبالعربي المسيرة الحياتية وهو ده بالظبط هو هدفها هي زي record شخصي ليك انت بتقدمه عند اللزوم اللزوم ده ممكن يبقى وظيفة أو دراسة أو تدريب أو منظمة أنت حابب تنتمي إليها كتابتك لل record ده هو فن قبل ما يكون علم فن في إيه بقى؟ فن في إنك إزاي توصل للشخص اللي بيقراه كل المعلومات اللي عنك اللي تؤهلك للمكان اللي أنت مقدم عليه وده يتطلب إنك تبقى قادر توصف نفسك ودي حاجة عامة مش بنركز فيها وفن في إنك إزاي تقدم نفسك وتسوق لل experience والدراسة وال skills بتاعتك فن في انك ازاي توصف للشخص ده انت مين وتاريخك ايه وبتدور على ايه عشان في الاخر يبقى عنده فضول شديد انه يشوفك ودي حاجة مش سهلة اطلاقا لو انت مش حاطط الكلام ده في بالك نادرا لما الحياة هتسمح لك بفرصة ذهبية زي دي لتقديم نفسك بدون ضغط عصبي او مهلة زمنية محددة معظم الناس بتحصر دور ال CV انه record انت اتخرجت منين واشتغلت فين والسلام عليكم والحقيقه ده شيء محزن جدا لانك كده بتضيع فرص كتيره جدا من ايديك فرص قد ايه انا اقدر اقولك اخر الدراسات اتعملت في 2022 السنه دي يعني بتقول ان 80% من ال CV هات ما بيتعملهاش short listing من ال recruiters يعني ايه short listing يعني ان الشخص اللي المفروض يملى ال vacancy او ال position اللي هو ال recruiter يبقى مهتم بال CV بتاعتك مهمة قوي كلمة مهتم دي لأن مش معناه إن هو خلاص هيجيبك ال interview على فكرة هو بس بيعمل mental note ال CV دي هتقعد معايا وأبص عليها أكتر أو ال CV دي مش معايا وأنا هرميها في الزبالة طب هو بياخد قد إيه في ال process ده؟ 6 ل 8 ثواني إيه؟ 6 ل 8 ثواني كفيلة بتغيير مسار حياتك انت متخيل ال stakes risky قد ايه في الاخر اقدر اقول لك ان on average حوالي 11% من ال applicants اللي مقدمين على position بيبقوا considered suitable بس وحوالي 2% فقط هم اللي بيتقبلوا عشان يتعملوا interview يعني عدم اهتمامك او علمك في كتابة السيرة الذاتية بتاعتك كفيل انه يضيع 98% من الفرص اللي قدامك شوف ده بقى هيفرق قد ايه في مسيرتك المهنية طب نبتدي منين؟ ال CV ليه 10 main sections بتطرح بترتيب معروف عشان نبقى عارفين بس ال sections المطروحه انا هعمل لهم enumeration اولا ال contact information ثانيا professional summary ثالثا academic history رابعا professional experience يليه ال qualification وال skills وبعديه awards and honors الجزء السابع هو ال publications الثامن ال professional associations التاسع ال licenses وال certificates و10 ال volunteer work او ال leadership experience وفي اتنين sections بيبقوا optional ال personal information وال hobbies and interest طيب نبتدي ناخد نظره ادق اول section ده المفروض يكون فيه ال contact info بتاعتك بمعنى اسمك رقم تليفونك وعنوان البريد الالكتروني بتاعك عشان لما نحب نتواصل معاك يكون في مقدرتنا ممكن برضه يبقى فيه hyperlink لل LinkedIn profile بتاعك او ال portfolio الخاص بيك على موقع بيهانس لو انت ليك في ال design دايما بندهش لما بلاقي CVهات ما فيهاش رقم تليفون او رقم قديم مش شغال او رقم بلد تانية انت كنت ساكن فيها طب يعني احنا هنوصل لك ازاي لو احنا مهتمين بيك او ممكن مفيش ايميل فانا لو ك HR حابب ان التعامل يكون formal او ابعت لك assessment تعملها مش هعرف وطبعا لو قدامي 10 او 20 CVهات من الشكل ده فانا مش هقعد اكلمهم واحد واحد عشان يدوني ال information دي sorry يا عزيزي you are not that special غالبا لو ال section البسيط ده فيه مشاكل بحس ان الشخص ده مهمل جدا وعلى طول ب dismiss ال application في ساعتها بعد ال section ده بخش على طول على academic history في ال CV لكن جرت العاده عند المصريين القدماء ان هم يدخلوا ال personal information في section ال contact info فبقينا بنحط العنوان وال marital status وموقفك من التجنيد والديانه الى اخره الحقيقه الموضوع ده ممكن يكون مقبول هنا لكن بره الموضوع ده غير مقبول تماما ال interviewer ملوش انه يسالك ديانتك ايه او انت متجوز ولا لا او اي تفاصيل شخصيه اخرى ملهاش اي علاقه بالشغل بالعكس الموضوع ده illegal وممكن يجيب عواقب وخيمه على ال interviewer والجهة اللي هو تابع ليها لكن احنا هنا بنحب نعرف تفاصيل شخصيه عشان في اعتقادنا ان ده هيفرق في ال quality بتاعت ال candidate اللي بيقدم على الشغل بمعنى ان انا عايز ناس من ديانه معينه او عايز بنات مش متجوزين او مخطوبين عشان ما اضطرش اديهم اجازات كتير وده طبعا شيء غير مقبول ليا شخصيا و unethical الى ابعد درجه الحاجتين الوحيدين اللي مبررين في نظري هو الموقف من التجنيد لو انا fresh graduate عشان في positions بتتطلب training كتير قبل ما الشخص ده ي perform فيها كويس ممكن easily تعدي السنه فانا هحتاج شخص قاعد معايا مده معينه وانا شايف ده fair جدا الحاجه التانية هي العنوان يعني مثلا انا لو ه hire customer service او dental assistant هفضل ان الناس اللي تملى ال positions دي تكون ساكنه قريب عشان في معظم الاوقات الشغل بيأخر او ان ال salary اللي انا هحطها عايزها تبقى competitive فانا مش عايز حد يبقى ساكن بعيد هيصرف وقت وفلوس كتير في المواصلات فناخد بالنا من الحته دي يفضل في ال personal details احط عنواني فقط لو انا مقدم على vacancy جوه المدينه اللي انا ساكن فيها فانا بكتب اسم المدينه والمنطقه اللي انا ساكن فيها لكن لو بقدم على position بره البلد فانا بكتب البلد والمدينه اللي انا ساكن فيها فقط عشان اعرف ال interviewer ان انا ساكن بره لكن مش ه include details كتيره زي الشارع واسم العماره وهكذا لان هو مش محتاج ال details دي وهو ساعتها ممكن يفسر ده على انه عدم خبره او اهتمام بالتفاصيل تاني section معانا هو fairly newcomer لعصر ال CVهات هو ال professional summary وده بيبقى عبارة عن paragraph من أربع لخمس أسطر بيلخص مين أنت كشخص وبيديك مساحة تشرح ده لل recruiter فيفهمك ويفهم دماغك فممكن نبتدي بال background بتاعتك ليه دخلت ال career ده بتحبها ليه أمالك فيها إيه عايز توصل لإيه فيها باختصار شديد أنت مين وبتعمل إيه ورايح فين نتحرك بقى للجزء اللي ليه علاقة بتاريخك الأكاديمي الشهادات اللي حصلت عليها طبعا بتبقى مهمة في نظر ال recruiter لكن ما ننساش ان ال professional experience اهم ففي ال section ده انت هتملاه in reverse chronological order يعني هتكتب اجدد او اخر شهادة او program انت اخدته الاول فالاقل والاقل وهكذا يعني انا لو عامل دكتوراه احطها الاول ثم الماجستير وهكذا دائما هنحط اسم الشهادة المكان اللي انت اخدته منها وتاريخ التخرج in general اكتر فتره relevant هتبقى اخر خمس سنين من تاريخ الان يعني بشوف مثلا CVهات محطوط فيها الشهاده الثانويه مع ان ده مش necessary الجزء اللي بعديه يعتبر اهم جزء في السيره الذاتيه وهو ال professional experience وده اكتر جزء ال recruiter بيديه اهتمام فهمنا عن الجزء ده هو اني احط الاماكن اللي اشتغلت فيها وال titles بتاعتي والوقت اللي انا قضيته هناك والحقيقة إن ده ينم عن عدم دراية وإهمال شديد جدا حتى لو الأماكن دي هي أحسن أماكن في ال business لأن ال recruiter بيبقى عايز يعرف إيه المهمات اللي وكلت إليك وإيه الإنجازات بتاعتك في الأماكن دي ولو كنا كلفنا نفسنا خمس دقايق research كنا فهمنا كده فالحركة دي للأسف بتحدد بنسبة كبيرة إن أنت شخص careless not updated and not serious وكده أنت بترمي الكورة في ملعب ال recruiter إنه ياخد risk ويضيع من وقته الثمين عشان يعمل interview يعرف بيها basic details كان المفروض يبقى عارفها من ال CV لو ال position ده عليه اقبال كبير فما تتوقعش ان ده يحصل طب مفروض ن include ايه بقى اي recruiter بيبقى دايما interested انه يقيس ال impact بتاعك او مدى تاثيرك في اي organization بيقيس ده عن طريق ثلاث ارقام اول رقم واقواهم الفلوس انت كسبت ال organization دي قد ايه فلوس أو وفرت عليها قد إيه فلوس على مدى الوقت اللي أنت قضيته فيها. ثانيا النسب زودت نجاح processes معينة بنسبة قد إيه أو زودت efficiency أو قللت waste أو cost كل النسب دي مهمة. أخيرا أي أرقام in general بمعنى مثلا أنا ك operator كنت بشوف X حالات في اليوم أو أنا ك manager كنت بخدم عدد X customers في السنة أديكم مثال حي جزء من ال CV بتاعتي من سنة 2014 لسنة 2020 أنا اشتغلت كمدير عيادة في المركز الخاص بيا بدل ما أكتب إني كنت كلينيكال مانجر مثلا في سنتر إكس أنا كتبت الآتي Operational Manager at Sarwa Dental Center in Cairo, Egypt from April 2014 to June 2020 هنا هنبتدي نلست بقى البولت بوينتس Administer day-to-day operations to ensure the satisfaction of over 3,000 clients. acquired and directed over 12 dental specialists for the dental center, facilitated acquisition, restocking, and inventory of all materials and devices to ensure smooth daily operations. رابع حاجة implemented all safety protocols per the latest OSHA standards سبتمبر 2016 لاحظوا وجود achievements أو إنجازات بتبين طبيعة الشغل بتاعي وتميزي فيه لاحظوا كمان إن اتنين من الأربعة achievements دولت فيها أرقام عشان يبقى كلامي مصحوب ومدعوم بداتا بعد ما نخلص ال section ده هنروح ل section ال qualification وال skills طبيعي في خلال ال professional experience بتاعك تكون عملت development ل qualifications او skills معينه qualifications مثلا انك تاخد training في حته معينه فتبقى qualified فيها لان شغلك بيتطلب ده زي مثلا اني ابقى متخصص في ال digital dentistry فاخد qualification اني ابقى certified exocad designer او اني اكون quality specialist فاخد certification في training of quality specialist الحاجه التانية اللي ممكن اضيفها هنا هي skills معينه عندي ناخد بالنا دايما ان عندنا two types of skills hard skills and soft skills طب ايه الفرق ما بينهم ال hard skills عامه ممكن تدرس ونتعلمها حاجات زي اللغات او design او statistical analysis وهكذا لكن ال soft skills بتبقى personality traits او قدرات شخصيه اكتر زي teamwork creativity problem solving وهكذا generally speaking بيبقى أصعب إنك تقيس ال soft skills ال section اللي جاي بعد كده هو ال awards and honors والمعني بأي جوائز أنت أخدتها في ال career بتاعتك سواء هي حاجة مميزة جدا زي Employee of the Year أو Top Trainee إلى ما شابه بنذكر اسم ال award الجهة اللي وزعتها sorry الجهة اللي وزعتها شوية details عن كيفية اختيارك لل award دي وتاريخ تقديمها طبعاً ال section اللي بعديه بيخص ال academic careers اكتر وهو ال publications وال presentations يعني انت لو ليك دراسه انت نشرتها او محاضره في مؤتمر او حتى poster محتاجين نذكره طبعا ما ننساش السمري نانكلود الاوثرز الديت published ال volume ال page ال DOI number ولو انا عندي برزنتيشن بانكلود التايتل والديت واللوكيشن اللي ال presentation دي اتعرضت فيه بعد كده يبقى عندنا section ال professional associations وال affiliations في ال section ده لوحده هنكتب الجملة المشهورة ب member of the Royal College of Surgeons أو member of the American Academy of Orthodontics مهم جدا نذكر الاسم ال organization ال geographic location بتاعها ال chapter وال dates بتاعت ال active membership chapter يعني انت fellow ولا member و dates معناها ال date بتاعت ال membership بتاعتك لان اي شخص دارس بيبقى فاهم ان ال membership دي ليها date بت expire فيه ال section اللي قبل الاخير وللاسف احنا بنهمله برضه لكن هو مهم جدا خصوصا لو بتقدم على position خارجي هو ال volunteering او ال leadership experience يعني ايه بقى الكلام ده ال section ده هو اللي هتكتب فيه اي حاجه تطوعيه انت عملتها المهام التطوعيه بتفرق كتير مع ال international organizations ليه بقى لثلاث اسباب اولا بتثبت انك شخص فعال في ال community بتاعتك وانك بتساعد حتى لو من غير مقابل وده يخليك attractive جدا ليهم مش عشان هم استغلاليين لا عشان انت شخص mature جدا في تفكيرك ثانيا هو بيحسب ال volunteering experience ده leadership experience حتى لو انت مش بتقوم بدور قيادي لكن انت او انت تطوعتوا عشان سبب معين ده في حد ذاته من سمات القيادة لأن القائد هو دايما الشخص اللي بياخد الخطوة الأولى إلى التغيير وكل المؤسسات بتحب تشوف خصلات الخصائص دي جوه الموظفين بتوعها لأن هي عايزة تستثمر فيهم وتربي market leaders آخر حاجة إن ال volunteering experience هو منبع حلو قوي إنك تاخد general experience فحتى لو أنت طالب أو في بداية حياتك المهنية وما عندكش professional experience يذكر فدي طريقة سهلة جدا إنك تبتدي تاخد بيها skills وتطلع ال talents اللي جواك فلو في اتنين مهتمين بنفس ال position واحد كان بيتطوع كتير وآخر لأ وال CV بتاعته فاضية طبيعي يفضل الأولاني عشان كل الأسباب اللي ذكرتها وعشان هو عنده initiative إنه ينزل ويشتغل حتى لو بدون مقابل مادي أو إن هو يلاقي فرصة في التخصص بتاعه أو إن هو يستنى الفرصة الذهبية آخر section معانا هو ال personal interest وال hobbies وهنا إحنا بنحط فيها هواياتنا أو الحاجات اللي إحنا بنحب نعملها ال section ده optional مفهوش كسوف او اجابه نموذجيه ببساطه شديده ال recruiter بيشوف traits معينه ليها علاقه بالكلام اللي انت بتكتبه يعني مثلا لو مكتوب ان من هوايتي الكتابه فيبقى fair ان انا assume ان الشخص اللي قدامي شخص مثقف لو مكتوب ان انا بحب اعمل safaris يبقى غالبا انا شخص energetic بحب اخد risks وما عنديش مشكله في ambiguous situations مكتوب مثلا ان انا شخص بحب احل الغاز و puzzles يبقى ممكن اكون strategic thinker و problem solver وهكذا ممكن برضه يبقى عندي هوايه common مع ال team اللي هكون فيه فبالنسبه لل recruiter ده معناها ان انا I will fit well اخر حاجه هنتكلم فيها هي 10 نصايح عامه لسيره ذاتيه مميزه اولا دايما proofread ال CV بتاعتك proofread يعني انك تتاكد ان ما فيهاش اخطاء املائيه او نحويه ودي سهله جدا وفي tools كتيره جدا تعمل لك ده online and for free بيبقى بلاش نبقى مهملين يا شباب الحاجات دي بتفرق ثانيا خلي ال design بتاع ال CV simple and to the point اللي هو حتى لو classic black and white CV ال looks مش هتفرق قوي غير لو انت مقدم على creative position ثلاثة يفضل انك تستعمل نوع font واحد عشان يبقى فيه uniformity في شكل ال CV ممكن بقى نلعب شويه bold هنا وهناك عشان ال titles لكن بلاش يبقى فيه patterns كتيرة مختلفة وده يجيبنا للنقطة الرابعة بلاش elements كتير يعني ايه elements؟ يعني أشكال أي نعم هي ساعات بتحسن الشكل لكن الاهتمام بالشكل دون المضمون بيكشف ال CV دي إن هي حاجة fake خامسا الصورة الصورة مهمة جدا يا جماعة مهمة ك psychological effect بتخلي ال recruiter يبتدي ي relate ليك ك candidate فصورة واضحة بثقة بابتسامة خفيفة بلبس formal إن أمكن على background neutral تفرق كتير سادسا حاول في كل مكان في ال CV تتكلم في هيئه انجازات مصحوبه ب data وهتلاقي على الانترنت guides كتير بتقولك تعمل ده ازاي او تشيل كلمه ايه وتحط ايه دي مهمه جدا عشان احنا في عصر ال artificial intelligence وده يعني بنسبه كبيره في program هيعمل scanning لل CV بتاعتك الاول وهيدور على الكلمات دي لو ما لقاهاش اعتبر ان ال CV بتاعتك مش هتشوف النور اصلا سابعا ما تنساش تعمل update لل CV على الاقل شهريا وممكن تعمل customization خفيف على حسب ال position اللي انت مقدم عليه ثامنا لما توزع ال CV بتاعتك في اي مكان اونلاين ما تبعتهاش في هيئه Word file دي طريقه مش لطيفه لانك بتجبر ال recruiter انه يفتح ال file ببرنامج Word وده بيبطئ ال process بتاعه خصوصا لو في عدد كبير من ال CV هات فدايما ابعتها في هيئه PDF file تاسعا دائما سمي ال CV بتاعتك باسمك لان لو ال recruiter بيعمل shortlisting او مجمع CV هات معينه في folder وعايز يلاقي ال CV بتاعتك بسرعه هيلقطها من اسمك بسرعه ال trick ات دي بتفرق كتير مع ال recruiters لانك اولا بتسهل لهم شغلهم وثانيا بيفهموا انك فاهم ال process بتاعهم كويس فده بيبقى very impressive بالنسبه لهم والعكس صحيح طبعا نصيحتي الاخيره انك تبتدي تدي ال CV اهتمامها وتستمتع وانت بتعملها ال CV هو ال personal branding بتاعك وأنت تستحق الأفضل بلا منازع CVs can take you places وارد إن أنا وأنا طالب أو خريج جديد ما يكونش عندي حاجات كتيرة تتكتب في ال CV لكن ما تخليش ده يوقفك ممكن تاخد free courses من على الإنترنت من أماكن reputable جدا زي جوجل وهارفرد ممكن تنزل unpaid training ممكن تدور على internships ممكن تشوف volunteering opportunities كل دي حاجات هتفيدك جدا في ال CV والتجربه الحياتيه الخاصه بيك مش عيب انك في بدايه كاريرك ما يبقاش عندك خبره في مجالك ده مفهوم وطبيعي العيب انك تبقى واقف محلك سر دمتم سالمين كعادة كل حلقة بتمنى لكم يوم سعيد ومستقبل أفضل